احنا هناخد خروج 14 احنا وصلنا لاخر 13 اصحاح 14 ده يعني يمكن اخطر اصحاح في العهد القديم او في سفر الخروج على الاقل لانه ده اصحاح الخروج فاهمينها هو اسمه سفر الخروج وده الاصحاح اللي خرجوا فيه من مصر اه نقراه ونشوف فيه ايه كلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر أمام بعل صفون مقابله تنزلون عند البحر دي مناطق بيعتقد أنها بين الإسماعيلية والسويس مش معروف بالظبط فين لأنه طبعا فتح الكلام ده زيادة عن كام 3000 سنة واخدين بالكم فطبعا حتى الجغرافيا اتغيرت شوية لكن احنا هنعدي البحر من لسان الخليج عشان نوصل سينا مش البحر تحت عشان نروح السعودية ملناش دعوة بالسعودية فاهمين ازاي هم هيعدوا يروحوا سينا من خليج السويس اظن مقابله تنزلون عند البحر ويبدو ان الخليج في وقت, في وقت كان او في زمان يعني كان ممكن يكون مش ضخم جدا يعني فاهمين يعني ممكن يبقى 3 كيلو مثلا 4 يعني حاجة اكسبتد انه يتمشي وتخلص في ساعتين ثلاثة يعني مش حاجة لأن في ناس تتصور عدوا بحر يعني يقعدوا ثلاثة أربعة أيام يمشوا جوه البحر لا الحكاية مش كده هي كام ساعة فيقول فرعون عن بني إسرائيل هم مرتبكون في الأرض هو قصد أنه يطلعوا عند البحر على فكرة في الوقت ده ما كانش فيه قناة السويس فكانوا ممكن يلاقوا أرض توصلهم على كنعان دايركت اللي فاهم في الجغرافيا مطرح كانت قناة السويس كان في أرض فبالتالي كان ممكن يعدي من ناحية العريش ويطلع على فوق على طول زي ما السيد المسيح جه بعد كده ما كانش في قناة السويس فاهمين ما كانش في أي عازل مائي يعطل شعب إنه يعدي لا هو قصد يوصله للبحر عشان يتزنق مقابله تنزلون عند البحر فيقول فرعون يعني ربنا عاوز كده عن بني إسرائيل هم مرتبكون في الأرض هو عاوز عاوز يوصل لفرعون اغراء انه يحاربهم تاني قد استغلق عليهم القفر يعني وقعوا في في المحظور في المصياد البحر قصادهم ولازم يرجعوا لي بقى مش هيعرفوا يعدوا البحر دول 2 مليون ناس ما احنا قلنا على الاقل واشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم برضه دي بتتعب ناس كتير يا رب انت قاصد تخلي قلبه يشد عليا زي قبلها اللي يقرا طبعا الاصحاحات اللي عديناها يقول لك قص الله قلب فرعون برضه دي بتتعب ناس كتير هو اول كام حادثه يقول قص فرعون قلبه يعني فرعون قس قلبه لما ساء فيها بقت تتقال قص الله قلب فرعون يعني ايه اه سابوا القساوته عارفين زي ما ايه افرض انا مثلا ماسك فادي فادي عاوز يتخانق وانا ماسكه بشده من ورا يقول لي سيبني اقول له لا مش هسيبك سيبني لا مش هسيبك سيبني مل... في الاخر لو سبته يبقى ينطلق يبقى ان انا زقيته انا ما زقيتهوش انا قعدت احاول معاه امنعه امنعه امنعه ولما عصلك خالص سبته فلما سبته بان كاني اطلقته هو كان منطلق من الاصل فاهمين الفكره فما حدش يفتكر ان ربنا حط القساوة في قلب فرعون ربنا ما عندوش شر عشان يحطه في قلب حد فاكرين يعقوب واحد لا يجرب بالشر لا يجرب بالشر ولا يجرب احد بالشرور ما عندوش الحتة دي ما عندوش غير حاجة حلوة كل حاجة عنده حلوة يعني زي ما تقول رفع النعمة عنه رفع الكنترول اللي كان عامله عليه فساب القسوة فانطلق في قساوة قلبه هنا نفس المعنى قلب فرعون شديد عنيد شاف معجزات ياما وفضل مصر يتحدى إله العبرانيين في ناس بتبقى كده ربنا يرحمنا يشوف ربنا بوضوح وربنا يتكلم معاه كتير ويبعت له بدل المرسال مئة مليون مرسال وكل يوم يبقى بيعاتبه ويفضل عنيد ممكن يجي وقت يدور على ربنا ما يلاقيهوش والدنيا تضلم في وشه لكن طول ما هو عايش على فكرة رحمة ربنا لسه مستنية لكن ممكن يجي له وقت يعني يعرف تكلفة الرفض اللي هو رفضه ده كله ويتعب شوية ودي واضحة في سفر النشيد العروسة اللي كانت تقيلة عن العريس تقول قال إيه بي- بيخبط يقول افتحي يا عروستي يا حمامتي يا حبيبتي يا كاملتي تقول له أنا يعني نعسانة وتعبانة ومش قادرة افتح ولما قامت من غ... من التقل ده كله فتحته فلم أجده يعني إيه إن هو لما ما نتقلش زيادة قوي على ربنا ليه لأن ساعات لما نتقل قوي على ربنا نيجي نبتدي ندور ما نلاقيهوش جاهز عشان يعرف انه انتوا بتعذبوا نفسكم بس مش معنى كده انه انه خلصت على كده القصة لا ده بعد شوية هتلاقيه فامسكته ولم ارخيه ساعة ما هتلاقيه بعد كده مش هتفرط فيه ابدا فاهمين السيناريو ماشي ازاي هنا بقى شدد الله قلب فرعون يعني ربنا قصد انه اسرائيل لسه لهم جولة اخرى مع فرعون مع ان هم خلطوا حرروا رسميا تحرروا في قرار فرعوني خرج ان كل العبرانيين يسيبوا مصر فشكلها المعركة انتهت لا لسه ما انتهتش وساعات يا جماعة يحصل في حياتنا كده تفتكر ان في خطية معينة راحت خالص من حياتك وبعد فترة تكتشف لا لسه في جولة أخيرة لسه لسه فرعون هيطلع وراك بقى انت كنت طول النهار في وشه وبتقاوحه وعشر جولات قبل كده لكن في جولة أخيرة هيطلع هو وراك عشان تبقى نهايته خالص فاهمين المعنى وشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم فأتمجد بفرعون وجميع جيشه يعني ربنا لما ينصر ولاده يتمجد فيهم والواحد فينا لما يغلب طبع شرير جواه ده مجد ربنا ولما يعمل سلام وسط عداوة ده مجد ربنا لما يدوس على فرعون في أي مرحلة يتمجد الله يعني القصة كلها مش يتمجد موسى لا ده مجد ربنا في الموضوع القضية مش موسى وفرعون القضية فيها ربنا يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم في في الآخر مجد راجع لربنا ويعرف المصريون أني أنا الرب يمكن بعضهم يؤمن بإله العبرانيين لكن على الأقل كل اللي كانوا بيتهكموا على إله العبرانيين الغلابة الإله اللي مش عارف يسند عياله الإله اللي سايب شعبه ملطشة كانوا بيتريقوا عليه الإله المصلوب اللي بيتريقوا عليه من جيل لجيل سيعرفون يوما أني, أني أنا هو الرب فاهمنا لما أتمجد بفرعون ففعلوا هكذا طلع موسى زي ما قال ربنا فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب قلبه اتقلب تاني و- وقال إيه اللي أنا عملته ده فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا إيه اللي احنا عملنا خسرنا كذا مليون كانوا بيخدموا علينا كانوا عبيد عندنا فشد مركبته وأخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها مصر كان عندها جيش ضخم في الوقت ده فراعنة عندهم يترسم بقى في الآثار والمتاحف والحاجات دي كان جيش مصر جيش قوي جدا حربيا يعني والمركبات دي بتبقى زي الدبابات النهاردة فاهمين ازاي يعني بألف عسكري يعني ليه؟ لأن لما تجري محدش هيلحقها ويبقى فيها أربعة خمسة قاعدين ورا بالسهام وبالسيوف يقشوا وهم ماشيين براحتهم غير المرتجلين دول فالمركبة دي زي دبابة النهاردة فطبعا دول لما يدخلوا على شعب بعيال و... سوري وبهايم و... وستات وعواجيز ده العملية سهلة جدا يعني عملية تهريج يعني مش بالنسبة لهم حرب دي فشد مركبة وأخذ قومه معه وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة ساعات واحد يجي يقول كده يا رب حس إن ربنا بيقوي عليا كل لما أعمل سلام ألاقيه بيستقصدني بيزود الغلاسة بي يعني افتكر على طول فرعون لما حد يحكي لي الحكايه دي يقول له ما يهمكش ليها نهايه ما تخضش بدل بيتحداك زياده وبيسوق فيها زياده يبقى ليها نهايه خير برضه لان ربنا بينصر ولاده خليك ماشي في خطك خليك عندك ايمان تشدد تشدد وما يهمكش انتظر الرب تشدد وليتقوى وانتظر الرب تقوى قلبك شدد الرب قلب فرعون فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم لحقوهم لحقوهم يعني ناحية المنطقة اللي وصلوا لها. جميع خيل مركبات فرعون وفرسان وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروس أمام بعل صفون دي المناطق اللي هم فيها فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم يعني على مرمى البصر جابوا الجيش شافوا الجيش طبعا رعب بقى لأن ملهاش معنى تاني مش جايين يضيفوهم يعني خلاص المعنى واضح جدا ان هم يا اما الطار بتاع ولادهم وجع قلبهم يا اما قالوا انه احنا ازاي نستغنى عن اليهود اللي كانوا بيخدموا علينا في كلا الحالتين هيرجعوهم بالعافيه وغالبا الرجال على الاقل هيتقشوا كلهم ما هو في طار بقى فطبعا شافوا منظر الجيش اللي جاي ففزعوا جدا جدا دي عزيزه برضه في كلام موسى يعني ما تلاقيش كلمه جدا كتير فلما تسمع جدا جدا تبقى جدا يعني درجة عالية جدا من الرعب لأن الكتاب المقدس مفهوش المبالغات لا بيتكلم بدقة وطبعا يمكن انتوا كلنا عدى علينا خوف لكن جدا دي آه دي ممكن تبقى مرة مرتين في العمر فزعوا جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب صوتوا بقى الناس وقالوا لموسى هم صرخوا بس المرة الأولانية صرخوا كان عندهم شوية إيمان المرة دي الإيمان اتبخر لأن التحدي أكبر من طاقته فقال لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية ما كنا هنقضي اليومين بالطول وبالعرض وندفن زي اللي قبلنا ونخلص ايه لزوم البهدلة والذل دلوقتي ما هو قالوا كده كده ميتين فابتدوا سوري يعني يلقحوا كلام يعني يعني ما كانش عندنا قبر في مصر لما هنموت في الصحراء كده مترمين جثث قدام عيالنا إذا عاشوا عيالنا كلام بقى يوجع وكل عارفين بقى المصريين عندهم الطبع ده فدول متربيين في مصر فاللي يقول كلمة تاني يرد بقى والحكاية ايه تقلب كلها نغمة واحدة ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر ساعات احنا نلوم ربنا على حاجة حلوة عملها لأنها ما جابتش النتيجة اللي احنا عاوزينها هم كانوا مش مصدقين ان هم يخرجوا دلوقتي بيقولوا له ايه اللي عملته ده عشان تطلعنا من مصر قال ما انتوا بقالكم 430 340 سنه بتقول خرجنا من مصر اول ما يخرجنا من مصر نقول له ليه عملت كده عشان في خوف أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر هم افتكروا موقف في أول موسى خروج خمسة فاكرين لما ما نجحش من أول مرة طلعوا يتريقوا عليه ويقولوا له أنت جبت لنا الكلام يا موسى عملت لنا قصة وقلت هتطلعنا والراجل فرعون شد علينا أكتر فبعد عننا أحسن فهم افتكروا النغمة بتاعت ما تبعد عننا يا أخي قالوا ما احنا قلنا لك زمان ابعد عننا خلي بالكم نسيوا العشر درجات ونسيوا ليلة الفصح ونسيوا كل البركات اللي شافوها بعينيهم وافتكروا ألف مرة قلنا لك ابعد عننا ما رضيتش تبعد يا ريتك كنت سمعت كلامنا وبعدت عننا احيانا في لحظة التجربة ننسى كل اللي عمله ربنا معانا positive وندور على حاجة negative ونقول له يا رب اصل انت مستقصدني ما هو من عشر سنين عشر سنين كلهم بركات ومحبة وعطايا وافتكر له موقف وموقف في محله اكيد وكان مفيد لكن بعده عليه مش ده كان كلامنا معاك يا رب قلنا لك انت بتنسى ولادك فهنا يقول لموسى ايه ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين ما ده كان كلامكم كذابين ده انتوا كنتوا بتقول ربنا يرحمنا ويطلعنا من اي تحت ايديهم كان كلامهم ابعد عننا يا سيدي احنا عاوزين نخدم المصريين ما هو وقت الزنقه كل واحد بيبقى يغير الكلام براحته لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية اللي يقرأ صحاح واحد اتنين يفتكر الذل والهوان والصراخ والبهدلة اللي كانوا فيها دلوقتي بيقول كان أحسن لنا نخدم المصريين ولا نموتش في البرية طبعا الموقف ده يعني وأنا بحضر الإصحاح ده أو بفكر فيه تصورت نفسي مكان موسى قلت بلاش الكم مليون لو ال 150 اللي معايا في المؤتمر حصل مشكلة في المؤتمر وقالوا له ايه يا إيه بونا اللي خلاك تجيبنا بوتلات ده انا هبقى في مش عارفه اقول لهم حاجة وهبقى خايف منهم وهبقى محتاس حوسة كبيرة أو 150 واحد عليا كلهم بيقولوا لي يعني كان لازم البيت ده مثلا بيت الكرازة كان لازم مش عارف الأتوبيسات دي كان لازم أنا حسيت إنه موقف صعب قوي إن الواحد يقف مخطئ قدام 150 واحد مش عارف يدافع عن موقفه بالكم موسى واقف قدام 2 مليون نسمة كذا مليون وفي نفس الوقت الموضوع مش عطلة ولا سرير مش مريح ولا أكلة مش مش تمام ده حياة وموت ده ضيعهم يعني في نظرهم ده حكم عليهم بالموت ده ده لو موتوه ألف مرة يعني في نظرهم قليل عليه موقف صعب جدا خلي أي واحد يتهز فقال موسى للشعب لا تخافوا كلام بقى من اللي يعني لا يمكن حد يسمعه لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم الحقيقة ربنا ما قالوش قبل كده هيعمل ايه يعني لم يذكر له ربنا ان البحر هيتفتح وهيعد هو ربنا وعده بخلاص ازاي ما يعرفش وبهذا الوعد عنده منتهى الثقة ان ربنا مش هيرجع في كلامه فقال لهم بصوا انا ما اعرفش اقفوا واتفرجوا زي ما انا واقف زيكم بتفرج انا مش فاهم حاجه انا فاكر القصه غير كده لكن انا ما اعرفش هو موجود وهو اللي جابنا هنا وهو اللي قال لي امشي من السكه دي وهو اللي حبسنا قدام البحر وهو اللي سمح ان فرعون يجي مكاننا استنوا الخطوه الجايه انا ما اعرفش لا تخاف موسى اللي كان بيخاف من خياله ومن الحيه دلوقتي مش بس مش بيخاف بيطمن شعب زي النمل وبيقول لهم لا تخافوا شوفوا الإيمان يعمل إيه يبقى الواحد عنده إيمان يقول للي حواليه ما تخافش يقولها تشدد كأنه يرى ما لا يرى إيه يا موسى أنت شايف إيه الناس كلها شايفة بحر وفرعون أنت شايف إيه يا أخويا إيه اللي أنت شايفه مختلف مش ده بحر يعني الناس بتدخل فيه تموت وفرعون جاي يعمل إيه أكيد مش جاي يلعب طيب وبعدين هو شايف حاجة تاني الأيام اللي فاتت علمته يشوف ما لا يرى الخبرات اللي فاتت خليته يغمض عينه عن البحر ويغمض عينه عن الفرعون ويشوف ربنا ربنا موجود ربنا بيتحرك ربنا بيرتب محدش شايفه إلا موسى هو الوحيد اللي شايفه وموسى أداها يقف قدام كل الشعب ويثبتهم لا تخافوا قفوا وانظروا وانظروا هو بيتكلم عن حاجة هتتشاف مع ان محدش اداله كلمة خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد أنا متصور واحد هيرد عليه يقول له ما طبعا ما احنا هنموت هنشوفهم تاني فين ما هو أكيد في شك بيقول لهم أؤكد لكم أن النهاردة آخر مرة تشوفوا فرعون أنا عارف أن دي الجولة الأخيرة لكن مع الشك اللي فيهم مش هيفهموها طبعا مش هيتخيلوا ان فرعون وجيشه ممكن يتغلب ده ما سمعوش عنها في التاريخ في المراحل دي في الفراعنه كانت مصر دايما بتغلب فهم بقى العبرانيين الغلابه هيحاربوا الجيش ده ازاي وهي السحابه هتحوش ايه ولا ايه حتى لو تصوروا السحابه ايمانهم راح خلاص لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد الرب يقاتل عنكم إذا كان لزوم حرب هو هيحارب وانتوا أصلكم ما شفتوش ربنا لما بيحارب ده كل اللي فات ده كان بي يعني بيلاعب فرعون بس بيتسلى مع فرعون يبعت له شوية دبان ينغص عيشته ضفادع بعوض ضلمة برد دم يبقى المية تبقى دم لكن كل ده ده لسه دي المقدمات لكن لو شفتوا ربنا لما يقاتل ده موضوع تاني الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون طبعا كلكم حافظين الآية الحلوة دي أن ربنا هيجي وقت يقول لك بس بص خلاص دورك خلص كتر خيرك اللي وصلت لغاية البحر الباقي عليا ده بقى كويس انك سمعت كلامي لغاية كده انت التزمت وعملت اللي عليك الباقي عليا الحاجات اللي مش في ايدك دي بتاعتي انا فرعون ده انت مش قده ولا البحر انت قده دول بتوعي انا لكن المشوار اللي في الصحراء ده انت قده روح اتمشى فقال الرب لموسى ما لك تصرخ إلي دي معناها ايه ضمنيا موسى بيصرخ بيصرخ هو سمع صراخ الشعب وعمال يحايلهم يقول ما تخافوش بس من جوه شغال يا رب ارحم يا رب استر يا رب نجيني في صراخ شغال فربنا بيسمع صراخ القلب حتى الوجع اللي جوه القلب ده بتاع موسى وصل اللي ما بيطلعش حتى فربنا يقول له انت بتصرخ ليا ليه يعني انت قلقان على ايه قل لبني اسرائيل ان يرحلوا يا رب من فضلك كفايه مغالطه هيرحلوا فين تاني احنا دلوقتي قدام البحر مفيش ارض ورا هو كيلو بيننا وبينهم مثلا اتنين كيلو يعني هيرحلوا فين خلاص قل لبني اسرائيل ان يرحلوا وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه طبعا ما كانتش حصلت قبل كده يعني ايليا لما عملها سمع موسى عملها لكن موسى دي جديدة عنده خالص شق البحر دي جديدة خالص ما يعرفش تتعمل ازاي حتى فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر بالبساطة دي طبعا اي واحد يسمع الكلام ده ما ينفعش يتصدق يعني صعب جدا ده بطرس يمشي على البحر اسهل لكن شعب يدخل جوه البحر كده ويعدي على الارض بتاعة البحر ازاي يعني لكن موسى ما بيناقش وها انا اشد انت لسه يا رب هتسدد قلوب المصريين ما كفايه تعبنا قلوب المصريين حتى يدخلوا وراهم لسه الجوله ما خلصتش هم يدخلوا وراهم برضه فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه كل مظاهر القوة اللي عنده دي هتبقى مظاهر مجد ليا هتبقى دواعي فخر لشعب إسرائيل هتتحط في التسبيحة اللي جايه ان فرعون وكل مركباته اغرقهما في البحر الحاجات اللي هي كانت رمز للعظمة والسلطة والجبروت اللي محدش يقدر عليه كل ده هيبقى في البحر تحت فيعرف المصريون أني أنا الرب لازم الدنيا تفهم حين أتمجد بفرعون ومركباته وأخذ فرسانه شوفوا بقى الحركة اللي كلها حب دي فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم هو عمود السحاب كان بيقف فين دايما في أول المسيرة دلوقتي الخطورة جاية من فين من ورا يرجع يقف ورا فاهمين ازاي فانتقل مل- الملاك الرب مسيح له المجد بنفسه ماشي قدامهم قدام موسى المسيح ماشي بس المسيح بدل ما يقف قصادهم البحر أمره سهل يقف بينهم وبين فرعون حط المسيح بينك وبين فرعون وما تخافش بينك وبين المشكلة بينك وبين الخطية ما حدش يغلبك لا مشكلة تهدك ولا خطية تغلبك ولا زمن متعب بيأذيك بس خلي ملك الرب بينك وبين فرعون والباقي عليه وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل وصار السحاب والظلام وأضاء الليل فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل يعني إيه كانوا ناويين ان فرعون يكملوا الكام كيلو اللي فاضلين لكن في حاجة وقفت في السكة في سحابة غريبة وقفت نستنى للصبح ما فرقتش ما هم قاعدين قدامهم بحر الليل استعجال نوشهم في الشمس نتسلى عليهم الدنيا نور مفيش داعي للحرب في الضلمة لحسن يخسروا عسكري ولا حاجة من المصريين خسارة ومد موسى على فكرة الكلام ده عشان الهروب يبدأ ليلا خلي بالك وربنا مخطط الخطة دي لأن الهروب كله هيبقى بالليل وهيطلعوا في كنعان على الصبح لأن نفس فكرة القداس برضو هيبتدوا من بالليل يتحرك زي ما خرجوا بالليل برضو في الفصح خلي بالك الخروج من هذا العالم ليلا يعني ايه يعني الشاطر اللي يقلب الليل بتاع ربنا يعني يعرف المسيحي من ليله لأن أنا بني النور إذا كان الليل ليل الصلاة وليل التأمل وليل القراية ولا ليل الخطية وليل الحكاوي وليل التلفزيون يعرف المسيحي من ليله بالنهار الناس مشغولة كلها في أشغال ماشي غصب عنك لكن والليل طيب راحتك انت فين في ربنا ولا في الدنيا مد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل هنا جت ريح شديدة قوي طب هي ريح هتقدر تخلي البحر نصين لا هنا الريح مع المية دي أصلها هيبقى لها كلام كتير بعد كده من أول سفر التكوين يقول روح الرب ترف على وجه الماء المية اللي عليها ريح أو روح والكلمة واحدة في القبطي والعبري واليوناني بنفما دي ريح وروح المية اللي تتحرك دي بريح يبقى في حاجة بتحصل عشان كده احنا قبل ما نعمد أي طفل نمسك المية ونحركها عشان تبقى مية متحركة مية حية فاكرين بيت حاسدة البركة يقول كان ملاكا ينزل فيحرك الماء أول ما يلاقوا الماء اتحركت ينط اللي ينزل في الوقت ده يخف بالإيمان فهنا المية لما هتتحرك الريح هتحركها جامد هيحصل تغيير في كل شيء فأجرى الرب البحر يعني ابتدى ربنا يحرك الموج جامد أجرى الرب البحر يعني البحر ابتدى يهيج جامد بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسا وانشق الماء في ناس أو أنا كنت زمان فاكر كده الحقيقة إن المية رجعت لورا لغاية يعني حصل نوع من الجذر في التسبيحة هيقولوا حاجة تاني خالص هيقولوا الماء صار سور فده منظر مش طبيعي مش عادي يعني القضية مش مجرد جذر تكون في العين السخنة ولا في راس صدر وتسهر مثلا تلاقي المية اللي كانت جاية لك لغاية الشمسية رجعت 10 20 متر فتقول يمكن ده اللي حصل مع شعب موسى لا الموضوع مش بالسذاجة دي ده الموضوع أخطر من كده ده البحر خد جنب يمين وخد جنب شمال وبقى المية صور يعني زي ما انت تبقى ماشي كده وتتفرج على الطبيعة من لوح إزاز ضخم يخلي المية كده كأنك في غواصة يعني فاهمين ازاي؟ يعني متصور العيال كانوا متكيفين قوي في الليلة دي وهم بيعدوا شاطين جدا السمك بقى والحاجات دي بس ما ما بي ما, بي ما يتمسكش يعني لكن المية واقفة زي السور المية واقفة زي السور فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة برضو دول مش مشيوا على البحر كموج لا برضو ما حدش فاهمها كده هو بطرس ده في العهد الجديد بقى ده عز العهد الجديد يعني العهد القديم يمشوا على الأرض بتاعة البحر في العهد الجديد لا وكمان فوق البحر لو عاوزين يعني مش لازم حتى أرض البحر لو الموج كمان مفيش مشاكل والماء صور لهم عن يمينهم وعن يسارهم يعني المية نزحت يمين وشمال عشان تفسح سكة وتبعهم المصريون أو المصريين دول مغفلين في الحركة يعني كان لازم ياخدوا بالهم ان ده مش طبيعي اللي بيحصل مش ممكن يكون الغضب والكراهية عمتهم عن ان اللي بيحصل ده مش طبيعي يعني مش ممكن ده يكون قوة طبيعية مش ممكن تبقى صدفة غريبة يعني ولا سحر ولا اي حاجة في الدنيا تعمل كده كان لازم هو طبعا في فرعون فوق راسهم فهم بينفذوا اوامر لكن يعني التراجع كان وارد لانه اللي بيحصل ده معجزة ما تكررتش في التاريخ بالعظمة دي ابدا لأن دي مش معجزة قدام شخص واثنين وعشرة ده ملايين بيحصل قدامها نفس المعجزة في نفس الوقت تبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خير فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر وكان في هديع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار لما ابتدى الفجر يطلع كان نص نص ثلاث أرباع الشعب دخل وابتدى يعدي خلاص يعني من قولوا مثلا من 12 بالليل ابتدت المسيرة جوه البحر فلما جه الصبح ربنا بص على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين يعني ابتدى بس يقلقهم شوية ما نعرفش أزعجهم إزاي لكن يبدو السحابة وابتدت تتحرك قصادهم بشيء يخوفهم يعني يعرفهم ان ربنا حاضر فعلا وخلع بكر مركباتهم البكر المركبات دي كان ليها عجل ضخم كده زي الدبابات بقول لكم البكر ده يسموه البكر العجل ده يسموه البكر البكرات البكر ده ابتدى يتخلع المركبات لوحدها بتتخلع من غير اي داعي اللي هي رمز الثقل حتى ساقوها بثقله بثقله يعني بتقل ابتدوا يزقوها يعني المركبات نفسها خايفه تدخل المركبات اللي هي رمز لقوتهم بقى هم اللي بيزقوها تخيل بقى شويه عساكر نازلين يزقوا دبابه تقول عليهم الناس فقال المصريون نهرب من اسرائيل يعني العساكر العاديين قالوا بصوا نروح احسن لان الرب يقاتل المصريون عنهم يعني هم نفسهم اكتشفوا كده ان اللي بيحصل ده مش طبيعي الرب يقاتل عنكم دي قالها موسى لشعبه والمصريين حسوها الرب يقاتل عنهم ما ينفعش ندخل معاهم في حرب فقال الرب لموسى مد يدك على البحر كانوا دخلوا بقى المصريين كانوا دخلوا في الأرض اللي حواليها سور يمين وشمال بحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم فمد موسى يده على البحر لما عدى من الناحية التانية فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة رجع البحر طبيعي يعني فضل كام ساعة مش طبيعي بالأوامر وبعدين رجع طبيعي ف... فدفع الرب المصريون المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات فرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر لم يبق منهم ولا واحد أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر ملخص الكلام بنو إسرائيل مشوا على اليابسة في وسط البحر والماء صور لهم عن يمينهم وعن يسارهم العجب كله بقى في القصة دي انه يعني ربنا بيقول لك ايه المشكلة اللي قلقاك يعني وعشان كده بعد شوية هيقول لهم بعد سنين طويلة قوي يتذمروا ويقلقوا يقول لهم عيب يا ولاد عيب ده أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي ده أنا دلعتكم دلع ده أنا بعت نسور تشيلكم على جناحاتها هو العز ده زي واحد متشال على نسر نسر ده رمز القوة والطيران في نفس الوقت يعني جناحه قوي جدا وفي نفس الوقت بيطير فأنا طيرتكم طيران أنا شلتكم شيلة ما حدش يحلم بيها ما حدش يشوفها ومع كده توصلوا في الآخر تتذمروا وتقلقوا فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر هم قاعدين الناحية التانية بيتفرجوا على البحر البحر اللي عدوا من وسطه بحر اللي كان الموت بيتفرجوا على الموت وبيتفرجوا على أعدائهم المرعبين اللي كلهم متنطورين عمالين يتنطوروا جثث على الشاطئ هم دول اللي احنا كنا مرعوبين منهم وقلقانين منهم ومفيش فايدة ومسكنا في خناق موسى وبهدلناه ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب طب كويس رجع لهم خوف ربنا يعني في اللحظة دي آمنوا بالرب وبعبده موسى اقتنعوا جدا بالراجل ده لكن مش كتير برضه يعني كام يوم كده وهيبوظوا تاني الشعب متعب جدا لكن يعني شوفوا بقى واحد يشوف خبرة زي كده لازم إيمانه يشتد ولازم خوف ربنا يدخل حياته حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا دي أشهر ويمكن وأول تسبيحة في الكتاب ودي تسبيحة مهمة جدا بكلماتها زي ما هي بقت الكنيسة بتقولها كل ليلة عشان تفتكر ما صنعه الرب بشعبه لأن احنا إسرائيل الجديد خلي بالكم اللي ربنا عمله معانا في العهد الجديد أعظم من ده اللي ربنا عمله معانا في العهد الجديد أعظم من الخبرة دي ليه؟ ننط معلش ندخل عهد جديد بقى كورنثوس الأولى عشرة نشوف بولس قال إيه في القصة دي فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا في موضوع مهم بولس عاوز يتكلم فيه أن آبائنا جميعهم كانوا تحت السحاب وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر ده كلام جديد شفناش احنا المعمودية دي اتاري اللي فات ده كله بولس بيسميه ايه معمودية مش احنا اللي سميناه يقول يا جماعة مش عاوزكم تغيب عن بالكم الحتة دي ان اجدادنا عدوا في البحر واتعمدوا في السحابة وفي البحر ليه السحابة والبحر الماء والروح فاهمين ازاي والسحابة عشان يبقوا اتولدوا من فوق عشان كده كانوا تحت السحابة فهم ولدوا من فوق رمز للولادة الجديدة اعتمدوا لموسى يعني رئيس الموكب احنا دلوقتي بنتعمد للمسيح هم اتعمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا صح اللي بعد الجاي المن وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا المية اللي طالعة من الصخر لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح يبقى مش احنا اللي بنقول ده بولس اللي بيقرا لنا اللي حصل بلغة العهد الجديد لكن بأكثرهم لم يصر الله في الآخر أغلب الناس دي ما فرحوش ربنا وطرحوا في القفر طب إيه السبب عشان بعد كده وقعوا في الزنا وفي التذمر وفي عبادة الأوثان الشعب ده يعبد وثن بعد كده الشعب ده بعد ما شاف ده كله يجيب عجل ويقول هو ده الإله اللي خرجنا من مصر يعني الواحد بس بيخاف يخبط فيهم أحسن يقع وقعتهم لكن ممكن الواحد فينا يعمل كده يبقى ربنا بيعمل معاه معجزات وبيعمل معاه حاجات حلوة قوي وفي لحظة ضعف كل ده يتمسح وكأننا لا نعرف ربنا ولا اكتزنا في البحر ولا اتعمدنا في السحابة ولا شفنا موسى ولا نعرفه ولا اتذمر ونغلط ونعب آه أنا هعدي التسبيحة كلها لكن نبص على عدد عشرين كده فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها خرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص وأجابتهم مريم لا رنموا للرب لأنه قد تعظم الفرس وراكبه طرحهما في البحر الستات اشتركوا في التسبحة ومريم النبية العجوزة دي أكبر من موسى بتاعت 95 سنة هي الرئيس في موكب التسبيح أصل دي إشارة لحاجة مهمة جدا موكب التسبيح السماوي هتقوده مين مريم العذر ملكة السماويين هي بقى اللي هتمسك الدف في السماء يعني هي أول واحدة تسوق التسبيحة لأنها هي أول واحدة دقت الخلاص وعارفاه واخدين بالكم وهي اللي كانت ورا حياة موسى بس مريم بتاعتنا ورا حياة المسيح بمعنى معين ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف وخرجوا إلى برية شور فصاروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء ثلاثة أيام بالعدد خلي بالكم فبعد ثلاثة أيام مش لاقيين مية مشكلة طبعا ضخمة 2 مليون ناس من غير مية فجاءوا إلى مارة منطقة اسمها كده ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر هي اتسمت مارة لأن المية مر لذلك دعاء اسمها مر فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب هنشرب ايه بقى يا سي موسى ثلاث ايام فصرخ الى الرب يعني موسى عمال شغال صراخ قال نفسه اتقطع كل موقف يصرخ ما هو بطل يخاف بس ابتدى يصرخ يعني موسى ما بقاش بيخاف خالص بس بقى يتعلم حاجة حلوة تاني بقى يصرخ فأراه الرب شجرة شوفوا بقى سذاجة الموقف وبساطته والمعجزة الحلوة دي فترحى في الماء شجرة كده حتة خشب قال له ارميها في المية أي شجرة نلاقيها تنزل مية تبقى صليب على طول فهنا يقول أراه شجرة فترحى في الماء عشان كده المية تتقدس بالصليب المية دي أساسها صليب ربنا يسوع المسيح الماء الحي المسيح لما اتصلب احنا ابتدينا نتعمد فصار الماء عذبا هناك وضع له فريضة وحكما وهناك امتحنه يعني ربنا ابتدى يشوف موسى بيثبت ولا لا لا موسى ثابت وشغال تمام وما بيشكش فقال إن لكن هنا كمان الامتحان للشعب إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شافيك الحكاية إيه طبعا لما المية قلت الشعب توقع على طول هيصاب بالأمراض الشديدة ويموتوا وتوقعوا كأنها ضربة من ضربات المصريين ما هم اتفرجوا على عشر ضربات محترمة فهنا اتحط ربنا عهد قال لهم لا بصوا انتوا مالكوش دعوه بالمصريين خالص لكن احنا هنتفق على نظام طول ما انت تمشي معايا وتسمع كلامي لا مرض يجيلك ولا ضربة من الضربات اللي شفتها تمسك ولو حصل لك أي مرض أنا شافيك أنا هو الرب شافيك فما تقلقوش خالص ثم جاءوا إلى إليم وهناك اثنتا عشر عين ماء وسبعون نخلة نخلة فنزلوا هناك عند الماء بعد مرة كان دايما يقولوا كده بعد مرة في إليم بعد كل مرار هتلاقي حتة كده ريزورت كده جميل أوي 12 عين مية و70 نخلة 12 رسول و70 12 تلميذ و70 رسول اللي يرووا الكنيسة ويشبعوها ويفرحوها وتستقر الكنيسة ساعتها وتفرح يعني أيامنا هتبقى فيها مرة وفيها إلين فاهمين إزاي هيبقى فيها أيام نقول ماذا نشرب ونعيش بمعجزة وفي أيام هنلاقي الدنيا ماشية لوحدها حلو وربنا عنده ده وعنده ده يعني ايه مش حياتنا كلها هتمشي معجزات مش حياتنا كلها هتمشي مفاجآت بس الحقيقة حياتنا كلها ماشية بربنا يعني حتى اليوم اللي بيمشي هادي عند إليم مية عادية ونخلة طبيعية برضه تدبير ربنا والأيام اللي فيها مرة ومرارة ومش عارفين هنشرب ازاي الموضوع ببساطة وإيمان بعمل ربنا هنلاقي مية عذبة وهنعيش برضه فهنا حياتنا تجمع بين الأيام الصعبة والأيام المريحة بس الكل ربنا هو اللي سايق وهي دي القضية الأساسية ربنا موجود هنا وموجود هنا والواحد لازم يبقى بيشكر هنا وبيشكر هنا ويستقر عند إليم ياخد نفس عشان في مرة بعدها تاني فاهمين ازاي؟ يعني فترة هدنة لأن بعد كل إليم في مرة وبعد كل مرة في إليم تاخد تجربة جديدة قوي تشم نفسك بس ايه الحق شمه عشان لسه في تجربة بعد